يسر إخوانكم في تسجيلة التقوى الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان حق الزوج وذلك للشيخ وجدي عبد الحميد غني
والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل بيته كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد هذا قال يا اخوان فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والهى وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين ثم اما بعد موعدنا اليوم بمشيئه الله وتوفيقه هو مش داخل في سلوك المسلم المبتدئ في السنه اللي احنا ماشيين فيها انما النهارده هنتكلم ان شاء الله عن سلوك الاخت المحجبه بالذات مع زوجها عشان نعمل توازن بين الشريك اللي فات اصل بعض الاخوه بيقول المره اللي فاتت يعني جيت عليها قوي وقعدت اتكلم عن حق الزوجه ونعمل معاها ايه وبتاع فالاخوات قالوا اه طب خلاص يبقى لازم الزوج وبتاع طيب النهارده نعمل توازن واللي سمع الشريك اللي فات سمعت حقها تعرف واجبها النهارده فيبقى النهارده ان شاء الله نتكلم عن سلوك الاخت المحجبه مع زوجها بالذات. هو احنا كنا عالجنا النقطه ديت في الشريط بتاع سلوك الاخت المحجبه لكن كان يعني حته صغيره في الشريط. لا النهارده بقى زي ما اتكلمنا بالتفصيل على حقوقهم علينا نتكلم بالتفصيل عن واجباتهم معانا. يبقى النهارده سلوك المسلمه الملتزمه او الزوجه الملتزمه مع زوجها المسلم. بنذكر تاني ان الحياه الزوجيه عباره عن شركه شركه بين الزوج وبين الزوجه راس مال الشركه دي ايه؟ قايمه على ايه؟ الحب الحب صدق طالما في حب بين الزوج وبين زوجته ما تقوليش حق ولا تقول لي واجب هتلاقي العمليه الحمد لله ماشيه بما يرضي الله وحتى عندنا المثل البلدي يقول لك حبيبك بيزورك الغلط وعدوك انما لك الغلط حبيبك ليه؟ لأن الحب بيديه يبقى غلط وبيرضبه حتى لو ضربت يقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب شو ازاي؟ أنا في الزبيب العندي لكن يعني أقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب طالما يقول لك في حب طالما في حب مش هتلاقي بقى عملية إيه؟ ثواب إيه وضعها وحقي وحقها كده يعني طيب عشان الموضوع طويل النهارده نتكلم عن سلوك المسلمة الملتزمة مع الزوج نمرة واحد أول حاجة المفروض الزوجة بتعملها إيه؟ نمرة واحد حسن المعاشرة يعني الزوجة تعاشر زوجها بالحسنى بالأدب الإسلامي بالأخلاق الإسلامية على فكرة قبل ما أنسى الحديث طبعا كله النهارده للزوجات للأخوات يعني أم الزوج ما بيمشي على طباع زوجته أبدا أبدا علشان كده بنقول نبدأ أهو إن أنت يا أختي يا محجبة يا مسلمة يا ملتزمة انت اللي تمشي على طباع زوجك انت اللي تشوفي زوجك طباعه ايه وتمشي على طباعه شوف الحاجه اللي تريحه وتعمليها لان الراجل مننا ما يمشيش على طباع مراته ابدا ابدا انت اللي تتطبعي بطبع زوجك تعرف يوم ما الزوجه تتطبع بطبع الزوج صدق ما هيبقى في حاجه او هيبقى في مشاكل بينها بينهم وبين بعض يبقى نمره واحد حسن المعاشره الزوجه بتعاشر زوجها بالاسلام يعني طب ايه يعني ايه الحاجات اللي لو عملتها الزوجه تبقى بتعاشر زوجها بالمعروف وبينهم وبين بعض حسن معاشرة نمرة واحد الإخلاص مع الزوج مهم جدا جدا جدا هي ده الأساس إن الزوجة تعامل زوجها بإخلاص يعني إيه الإخلاص؟ يعني تعمل العمل الذي يرضي الله مع زوجها تشوف ربنا طالب منها إيه؟ تشوف إيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإيه مع الزوج وتعمل الحاجة دي مع الزوج سواء بقى الزوج هنا يستحق أو لا يستحق هيقدر او مش هيقدر انت مالك انت بتعاملي الزوج ولا بتعاملي ربنا انت بتعاملي الله في زوجك فتتقي الله تخلص وعندنا طبعا الايات يعني الاخلاص طبيعا هو ان تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله بتعامل زوجها بما يرضي الله مش طالبه منه حاجه مش مستنيه منه حاجه خلي عملك كله عند الله عز وجل كان زمان مطلعين مثل ايام ست ستك يقولوا اعمل الايه الخير ونربح لا ولا نربح ولا بنقول اعمل الخير وابتغيه عند الله يبقى لي عند الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر لا يجلى ده انا لو ما خدتش ثوابه في الدنيا هاخده في الاخره ده في الدنيا الخير بيقعد لعيالي يقعد لعيالي وانت عارف الآية الآن سورة الكهف وكان أبوهما صالحا ويقال حتى ان الجد كان رقم سبعة وفي التفسير يقال انه كان أبوهم أبوهم ويقال إن هو كان الجد رقم رقم سبعة وكان اسمه كاشف وكان بيعمل بيعمل نكاش شوف الخير اللي عمله قعد لعياله ازاي وهكذا يبقى أول حاجة الإخلاص في أول سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله بس الشرط إيه؟ مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص لا يقبل الله عز وجل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه، يعني ايه خالصا؟ يعني ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، احتسابا على الله، مش بستني حاجه في مقابل من العبد وهكذا. وفي القران نحن حافظين الايات سوره الانسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم ليه؟ اهو ده الاخلاص بقى انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هم عايزين منين؟ ان نخافوا من ربنا يوما عبوسا قمطرا وانما في اخر سوره الليل سيدنا ابو بكر وكل من يسلك مسلك سيدنا ابو بكر الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى هذا الاخلاص ولسوف يرضى يبقى دي اول حاجه الاخلاص مع الزوج تعرف بقى لو الزوجه عامله الزوجه الاخلاص عمرها ما هتزعل في يوم من الايام ابدا ليه؟ وهو الصوب افضل او ما افضل ها كان يستحق او ما كانش يستحق انت مالك وماله انت بتعاملي الله علشان كده لما يجي الزوج مره يقل باصله ولا يحصل اي حاجه بينهم لو هي بتعمل ابتغاء مرضات الله يعني لو هي عندها اخلاص في العمل هتزعل على الخير اللي قدمته لزوجها هتقول الحمد لله كنت بعمل لربنا فربنا الحمد لله هو اللي هيكافئني وربنا هو اللي هيجازيني انما لو ما عملتش لله وجوزها قال لها اطلب اي حاجه هتفضل تاكل وتهرب نفسها ويجي لها امراض الدنيا وتقعد تفتكر اه والله كنت بعمل وكنت وكنت اه ترى دي والله ما كان يستاهل كنت عملت الخطه كانت نونوي كنت عملت الكلب كان مش عارف اول هتفضل الشيطان يلعب في دماغها مش هيخليها تبقى مرتاحه ابدا وهيجيب لها امراض والله هيجيب لها امراض الدنيا انما اللي بيعمل لله استنى بقى الافضل انا ما اقدرش انا كنت بعمل عشانه انما انا بكلمكم ليه؟ لوجه الله دي معنى واحد من حسن المعاشره ايه؟ الاخلاص مع الزوج، انها تعمل باخلاص مع تفيش مع الاخلاص. اثنين من حسن المعاشره مع الزوج الصدق الصدق الزوجه تبقى صادقه مع زوجها في البيت ومع الجميع مش مع زوجها بس. يعني ربنا في سوره التوبه يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن البخاري ومسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل وطبعا لا يتنقل على المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا كده؟ والعكس بقى وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله فالزوجه تخلص مع زوجها واحد اثنين تصدق معاه تصدق معاه اصل الشيطان بيلعب بدماغ الزوجه تعال يقول لها ما هو مش موجود جاي عليه على فكره عمر المواضيع هي بتتكشف مش ممكن بس لما بتتكشف بتبقى وحشه تبقى وحشه قوي قوي في حق الزوجه بقى لان هنا ممكن يبقى مدخل من مداخل الشيطان للزوج يقول له بس اللي كذبت عليك في الموضوع ده ممكن تكذب عليك بحاجه اساس وارجع بقى هات من الاول وخلي بالك واوعى انت السبب كذبت عليه ليه؟ قول الصدق هيزعل لكن بعد كده ايه؟ مجرد ما التوحيد انتهى انما حتى لو طلعتيه وانت كذابه وثبت عليك الكذب هيبقى شاكك فيكي بعد كده بعد كده لو حصل حاجه يقول لك لا دي من نوع الكذب لو كذبت عليا مره وهكذا تكذبي ليه؟ يعني مثلا واحد قال لمراته ما تجيبيش حاجه من حد من الجيران في غياب ما تجيبيش حاجه ما تستلفيش حاجه يبقى الحاجه دي متوفره عندك متوفره مش متوفره ما تستلفيش ان شاء الله يجي ما يلاقيش حد قولي لي انت حضرتك قلت ان انا ما استلفش حاجه من حد وانا ما ما- كنت محتاجه لشويه بتاع جاز ما لقيتش جاز عندي ولا ابوك خلصت هعمل ايه؟ فانا استنيت لغايه ما خبر فيه بس انما تروح تشتري في جهاز واقعد صفها طب وانا مش قلت ما تشتريش جهاز من حد يعني ما تسمعيش الكلام يعني يعني يعني اهو الموضوع ده كان سبب بقى ان واحد قال لي ما في الكلام ده برضه واحد جاب الجهاز من الجهاز جه لقى الجهاز مين اللي جاب الجهاز؟ ايه اصل الفصل هتبذل ايه كسبت يعني بتجددي وكمان خلف امري راح جاي للسيف كان على لا سيف جاب الصورة هتبتدي تشتغل طلعت تجري وهي نص وراها هي تجري بتاع راحت عند عملت مشاكل وبقى جرى وحصل مشكلة قعدت عند ما ثلاث شهور طب وليه قلت ده؟ وليه؟ ما قلتش غلطانة يا أختي من الأول قلت لازم تكوني صادقة معاه قال لك على كلمة تسمعيها حصل غلط وضحيه ما تسريش يبقى نمرة واحد الإخلاص اثنين الصدق ثلاثة الأمانة من حسن المعاشرة مع الزوج بالنسبة للأخت المسلمة إنها تبقى أمينة معاه أمينة على نفس- على نفسها أمينة على مال زوجها أمينة على أولاده أمينة على عفش البيت أمينة على العلاقات الطيبة بين الرجل وبين جيرانه شفت الأمانة هنا متعددة إزاي؟ ولذلك ربنا يقول في سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خافوا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وعكس الأمانة تبقى إيه؟ الخيانة عشان كده ربك في الأنفال قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون خيانة والعياذ بالله الزوجة تبقى أمينة على مال زوجها أمينة على مال زوجها ما تاخدش من فلوس زوجها وتدي لاهلها حرام واذا عملت كده يبقى الوزر عليها والاجر لزوجها هو ياخد الثواب وياخد الحسنات وهي تاخد السيئات لانها خدت من مال جوزها وعادت لاهلها بدون علم بدون علم هم العلماء بيقولوا الحاجه اللي ممكن تعملها الزوجه في المال من غير اذن زوجها الصدقه الصدقه لكن برضه هو يبقى افضل يبقى افضل انها تاخد رايه وتقول له مثلا انا بصدقك الا اذا كان صدقات حاجات صغيره يعني ربع جنيه نص جنيه حاجات زي كده دي حاجات بسيطه ممكن على طول ايه يعني يبقى ما دام في سبيل الله سبحانه وتعالى لكن ما عدا ذلك لا عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف صلاح الزوجه المؤمنه يقول ما اكتسب المؤمن خيرا بعد تقوى الله له من زوجه صالحه صالحه شوف صلاح الزوجه هنا ايه؟ انت تتوقع بقى ان سيدنا النبي هيقول بقى الصالحه دي ايه؟ تقوم بالليل وتصوم النهار و... أه، لا ما تعرف ليه؟ قال زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غنى عنها هذه أمانة بقى حفظته في ماله ونفسها حفظته شوف الحفظ هنا أمانة خد عنها الكافر فحافظه على حاجته وتحافظ على شرفها وعلى عزتها ما دخلش حد غريب حتى ان شاء الله كان يقول الذي زي ما قلنا قبل كده في جنوب المسلم والمستسلم في الزياره يبقى الاخلاص والصدق والامانه طيب سؤال هنا احنا طبعا نقوله طبعا افرض الزوج بخيل في الحاله دي ما بيصرفش على بيته ولا على مراته تعمل ايه؟ اه تاخد من وراه في الحاله دي بقى بس ايه؟ بالمعروف باللي يكفي بس زي الحديث البخاري ومسلم ان امراه ابو سفيان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان جزء رجل شحيح بخيل وليس يعطيني ما يكفيني وولدي مش بيديني مصروف اصرف عليه انا وابني ها الا ما اخذت منه وهو لا يعلم الا اللي باخده من وراه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف في الحاله دي تاخدي اللي يكفيك انت وابنك بالمعروف لان من حقك عليه انه يصرف عليك فلما ما يصرفش عليه امال يعني هتنحرف هتجيب منين؟ لا من فلوس بس من ماله ومن وراه لانه وكيل ما بيديهاش لكن بالمعروف يدور الحاجه اللي ايه؟ اللي بتكفيها لكن ما عدا ذلك لا آه كمان من حسن المعاشره تاني ايه؟ غير الاخلاص والصدق والامانه من حسن المعاشره ان تهتم الزوجه المسلمه بملابس زوجها دي مهمه يا اخوانا الاخت او مش انتوا بقى الرجال من الاخوات مهمه جدا يا اخت الحته دي تهتم بملابس زوجك دي من حسن المعاشره ودي بتوجد الالفه والمحبه بينك وبين زوجك يعني زوجك لابس مثلا قميص وزرار مخلوع انت عارف احنا ساعات دلوقتي عندنا وقت ان احنا نقعد نعمل المواضيع دي لكن لو عندي وقت بحتسبه على الله بقعد اعمل القرار بتاع ده ساعتها يعتبر هو مساعده للزوجه ما احنا قلنا في شريط الاخ ملتزم مع زوجته ان لو عندي وقت بساعدها هو بساعدها وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله ده انا بختلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله فيمشي الزوجه لا تاخد بالها زوجها مثلا في زرار واقع تعمل هولو آه، كمية البنطلون من تحت من تحت اتفتحت بت- مثلا بتبقى باينة رقاها مثلا بالابره آه، قدر الامكان لو عندك وقت تقدري تكوينه حاجته توضبي له حاجته غسلت الغسيل وبتلم الغسيل وضبي حاجه الزوج وحطها له المناديل في حته الفانيلات في حته البيجامات في- وهكذا دي اهتمام الزوج لما يحس ان مراته مهتمه بيه ومهتمه بمظهره شيء طيب جدا عشان كده قلت لك في الشريط بتاعنا بقى احنا كاخوه إن لما تيجي تنزل خد راي مراتك ايه رايك؟ هذه الكرافته دي مع البدله دي ولا طب اللي يمشي مع البدله دي او القميص ده ايه؟ البنطلون ده يبقى الشراب بتاعه ايه؟ يعني من ضمن المشروع بتوجد موده وبتوجد الفه اذا ده رجل الحزن المعاشره ان تهتم الزوجه لان عمرك ما بتلاقي يعني كل انسان بيسموه كده كل واحد فيك من شافه كده ومنظره طيب يعرف ان وراه زوجه صالحه زوجه تقيه زوجه مهتمه بيه وهكذا خمسه من ضمن برضه حسن المعاشره مع الزوج انها تختار له اسم جميل انا برضه كلمه في الحته دي عندنا احنا لما قلت لك بالنسبه لنا احنا كاخوه الواحد يختار لمراته اسم اسم ده عام يعني لما اكون مثلا في الشارع في الشارع مؤسسات يا مؤلاء يا مؤسلان اي حاجه من دي كزوجه يعني آه، لكن ده في الشارع مثلا ال- بتلاقي عليها من تحت لما في حاجه زي كده مش قدام الناس لكن جوه بقى في البيت بينك وبينها من المواقع ولا الفلفه ولا حتى انك زي ما قلت بتسميها اسم جميل يعني احنا بنسمي زوجاتنا مثلا في البيوت هنا بقى الكلام للاخوات تدي زوجك اسم جميل اسم مضحك يعني في ايه؟ تناديه بيه في البيت يعني لو مثلا اه يعني احنا مثلا كنا قلنا بالنسبه ليها هنسميه هنسمي ايه مثلا سكر مثلا مشمشه قصه ايه ايه ايه لا قشطه لا لا قشطه لا. في قشطه ولا في لبن النهارده انت كده بتسير يعني تقول لها قشطه انت فين يعني هي بقى مثلا تسميك دردو مثلا اه يعني دردو يعني حاجه زي كده بس يكون في البيت اوعى بقى الزوجه انت نفسها وده لازم تجيب حاجه وبعدين تقول له يا بقى لا لا لا ده الكلام ده مش ده في البيت انت معاه في البيت تقولي له الاسماء دي دي الحقيقه توجد موده وانثى توجد محبه حاجة تانية كمان من ضمن حسن المعاشرة مع الزوج وبتنسى الأخوات ساعات المواضيع دي والله إنك تستقبلي زوجك وتودعيه يعني تقول إيه ده بقى؟ طب أنا معايا يا زوجي كل يوم في البيت استقبله وودعيه أخرج السنة النهار لا كبري مخك يعني زوجك ماشي رايح الشغل تستقبل تودعيه يعني ايه تودعيه؟ ما ما مش عايز حاجه، محتاج حاجه، استنى كده احسن يكون البنطلون عليه فتله ولا بتاع، آه، لا اعزم الكذا آه خلاص طب عندي السلامه ربنا يرجعك هنا بالسلامه، بالتوفيق ان شاء الله، تقعد كلمتين دول بالله عليك كده وانت نازل الصبح. دول يهموا صبرك ايه وانت نازل. كانت الزوجه زمان تعمل مع زوجها كده، وتقول يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا الا من حلال، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامه. شوف الزوجه الصالحه فاحنا بنقول هنا برضه انت انت بتوصلي زوجك كده آه، بتودعيه وانت هو جاي برضه تستقبليه تستقبليه يعني اعرفي ميعاد رجوع زوجك وكوني في استقباله طب بناء عليك عندك انت كمسلم بقى عشان هم يحسوا بيك تساوي قد ايه وهو فاتح الباب كده او بيخبط او بيفتح في المفتاح او بيرن الجرس ويحس ان مراته في استقباله شوف بتبقى ازاي واحد زي ما يكون لما ورا ظهره كده كل هموم الشغل والمواصلات والقرف والحكايه اللي كان فيها استقبال طيب للزوج فما تنساش الزوجه دي اذا كان حتى واحد شايل حاجه شايل كيس شايل بتاع آه، بتشيل عنه الزوجه بتبقى دي انثى موجهه من حسن المعاشره ده في بعض الاخوات يتنسوا وبعدين جوه باب الشارع يمكن طبعا صوته وبيهم ده وانت عليك يا ولد مش فاضيانه زي ما بيقولوا فاضيانه وبعدين ما تعرفش مين يقرا على الباب ولا ده بابا بابا بابا اه خليه يخش خليه يخش خليه يخش خش مش عايز يخش ولا طب انا كلام لا يا اخت الله يكرمك كوني في استقباله يعني مجرد ان يشوفك كده وابتسامه طيبه ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق أه، يعني ما عادش عضلات تعملها خالص اضحك في وش اخوك المسلم تاخد ثواب ولا تحكم في شيئا ما- ما اعمل معروف ما تنفع على سيارة تعرف اصلا حاجة ايه ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق لما تقابل اخوك تبسمك في وجه اخيك صدقة امال تبسمك في وجه زوجك يبقى ايه؟ صدقات بقى مش صدقة مش كده؟ هذه كلها برضه من حسن الايه؟ المعاشرة من حسن المعاشرة على فكرة سبحانك يا رب انت تعرف الجماعة اليابانيين او من اليابانيين بقى لا بيعترفوا بالله وبيعبدوا بوذا ها وبياكلوا السمك ني والعياذ بالله تعرف اليابانيين دول من عاداتهم من عادة اليابانيين ان الزوجة تعمل ايه مع زوجها الصبح وهو نازل الشغل تعمل ايه؟ تشيل له الشنطة وتنزل هي والعيال هي والعيال ينزلوا ورا الزوج ويفضلوا واقفين معاه تحت في الشارع لغايه ما تيجي العربيه اللي هيركبها او يدور عربيه او هيروح المواصلات يبتدوا يوصلوه يسلموا عليه ومش عارف ايه ويقولوا له هاي هاي هاي هاي ياخد بعد ايه خلاص تروح الزوجه طالعه هي والعيال طبعا انا ما بقولش كده بقى يا نور لكن تقول والله انا كل ده عندي بقى اللي يوصله تاخد العيال ويطلعها ومبتاع لا لكن على الاقل من فرصه يعني شوف حتى الجماعه اللي اللي ما عندهمش ده بيعملوا ايه؟ نمرة ستة من حسن المعاشرة مع الزوج ايه؟ حسن معاشرة المرأة المسلمة لزوجها حفظ على الطهارة ودي مهمة جدا جدا جدا جدا تحفظي سر البيت خاصة العلاقات الزوجية خاصة العلاقات الجنسية بين الرجل وبين مراته العلاقات الجنسية دي تبقى سر بين الرجل وبين مراته يندفن معاهم وهم نازلين في البيت محدش يعرفه ابدا عشان كده ربك لما وصف المؤمنه وصفها بالصلاح في سوره النساء قال ايه؟ الفصالحات الخالدات يعني عبادات الله حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات لايه؟ للغيب يعني تحفظ ال- ال- الاسرار زوجها تحفظ الاسرار ما تقولش السر اللي بينها اللي في جسم اصل دي بعض النساء لما يقعدوا مع بعض يتفتحوا بكلام خايب انا جزء من نعمي كذا وانا جزء انت بقى اللي بتقولي كده ليه يا اختي لا اله الا الله افرض دي بتكلمي تمانين اللي انت بتكلميها جوزها موليها طلع بخير ولا ما يقول في عز الظهر يا هتحسدك يا هتحسد عليك طب وليه كده؟ طب ليه تحزنيها بحالها؟ قلت لها انا جزء من النوع اللي كذا وخليها تعمل مقابله وتقول يا ريتني كنت اتجوزت واحد زي جوزها وهتطلع طبعا تقول الناس كلها اما فلانه مم، يا سلام على جوزها ده جوزها من النوع اللي جاي غدا ممكن واحده تحسدك هي ناس ما اعرفش ليه جرالها ايه انت السبب الح- العلاقات دي علاقات اسرار تحافظي عليها خاصة العلاقات الجنسية اللي بينك وبين زوجك اوعي اتق الله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول ان من اشر الناس ان من اشر الناس والكلام ده للاخوه للادوات ولينا احنا كمان كاخوه ان من اشر الناس منزلة ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة مين؟ الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه وينشر سرها يعني العلاقات الجنسيه بين الرجل وبين مراته شوف انت بتفضي لمراتك وهي بتفضي اليك اليك تطلع تنشر السر تبقى من اشر الخلق عند الله منزلا والعياذ بالله يوم القيامه حتى سيدنا النبي عليه الصلاه بيشبه يقول اللي يعمل كده كشيطان لقي شيطانا فقارعها على جماعه الطريق والعياذ بالله من ضمن محاسن المعاشره مع الزوج تاني بالنسبه للاخت ايه؟ استئذان الزوج. يعني عايزه تنزلي من البيت تستاذني زوجك. مفيش اخت تنزل بره بره بيتها بعدم اذن زوجها لا لا لا مفيش حاجه اسمها روح كذا استاذني قبل ما يجي يا اما تاخدي مني اذن مفتوح. ايه رايك يا جوزي مثلا يا فلان الاخت الجميل ده؟ لا انا مثلا حصل حاجه مع حبيبي انزل في الرياضه استئذان يعني اه مثلا راحت لها تحت امرك كنت حاجه تنزل انت حره وبتاع وكلام واذنت ليكي بخير لا ما احبش تنزل الا بامري وقبل ما انزل تقولي لي يبقى تقولي لي نسيتي تقولي له ونزل اوعي تنزلي اوعي تسمعي كلام زوجك في الحته دي اسم من البيت نزول من البيت لا أه، الا باذن الزوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر يعني شوف حتى الإذن هنا فين إذا كان في الصيام وهو طاعة لله ما تصوميش إلا لما تأتي إذن زوج طبعا في غير رمضان لكن رمضان ما يجيش إذن لا لأنه إيه غريب اه لكن أي وقت تاني عايزة تصومي فيه تستأذني زوجك تقول له بعد إذن حضرتك أنا هفتح بكرة تاني إن شاء الله ايه رايك يعني بعد اذنك ولا رايك ايه؟ اللي قال لك اه افتحي شويه يبقى خلاص لا ما تصوميش بكره يبقى لا ما تصوميش بكره يبقى اذا كان ده في طاعه الله وبالصيام يبقى النبي اولى بايه؟ بالنزول والطلوع ما ما تطلعيش بره الا لما تستاذني زوجك تستاذنيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهو لا يحل لامراه ان تصوم وزوج ان تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر الا باذنه فرجل واحد جوزها بره مثلا بيسافر وبتاع تبقى عادي لو جوزها مش موجود ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ده حكم الحديث اللي هو إيه؟ يعني لو- ما تكونش إلا بإذنه وما تأذنش في بيته إلا بإذنه يعني لو قال لك أنا ما أحبش فلان ده يخش في- ولا ما خلاص يخش إيه يبقى خلاص ما يخشش ما تأذنيش له لأن ده بيت الزوج وهكذا يبقى كل ده يعتبر إيه؟ حسن معاشرة بالنسبة لسلوك الاخت العادله اللي هم السبعه بقى هنقولهم سبعه هم الاخلاص الصدق الامانه الاهتمام بملابسه اختيار اسم جميل واستقباله وت- وتوزيعه حفظ اسراره استئذانه في الخروج اثنين اثنين يبقى كلمه واحد ايه؟ حسن المعاشره ثانيا حسيتها ايه؟ الطاعه مهمه جدا الطاعه طاعه الزوجه لزوجها يا الله ده شوف ثواب الطاعه دي عايز تعرف ثواب انا بتكلم يا اخواتي عايزه تعرفي ثواب طاعتك لزوجك دي قد ايه؟ اسمعوا الحديث اللي في مسلم جاءت امراه اللي هي تتبع اسماء بنت يزيد الانصاري جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انتم معاشر الرجال انتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعه الكلام كان الجمعه والجماعات المرأة ما بتعملش كده والجنائز واتباع الجنائز وفوق ذلك الجهاد في سبيل الله النساء ما بيعملوش كده واذا خرج الواحد منكم حاجا او معتمرا قعدنا في بيوتكم فربينا لكم اولادكم وغزلنا لكم اسواتكم فهل هتسال بقى هتسال كده يقول ايه؟ يعني رسول الله بيقول كده انتوا كرجاله خدتوا الثواب كله وقت كله ايه؟ بتصلوا كده اهو بقى عشان تلعب جنائز وجهات في سبيل الله واحنا قاعدين في البيوت يعني بالعربي كده يعني رسول الله انتوا كرجاله متجوزين على الثواب والحسنات كلها امال انتوا بتقول ايه احنا كفتات؟ شوف هيقول ايه؟ قالت فهل بقي لنا من الاجر شيء يا رسول الله؟ ما قالتش بقى انك اخذت منا وزيرة يا رسول الله ها؟ ما تعمل مننا حاجه كده وحقوق المراه يا رسول الله انما ابدا قال فهل بقي لنا شيء من الاجر يا رسول الله؟ الحديث يقول سر النبي صلى الله عليه وسلم انبسط بكلام ده والتفت الى الصحابه وقال هل سمعتم ما قال افضل مما قالت هذه؟ قالوا ما ظننا ان امراه تقول الا في ذلك يا رسول الله يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي ايتها المراه واعلمي من خلفك من النساء ان طاعه الواحده منكن لزوجها تعدل كل ذلك وقليل من كل تفعل بعد كل ذلك يعني بعد ايه بعد الجمع والجماعات واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله وبعد كده سموها رسولة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النساء قال طاعة واحدة من كل لزوجها تعدل كل ذلك وقليل من كل تفعل فاعلمي يا اختي ان طاعة طاعتك لزوجك طاعة لله انت لما تسمعي كلام زوجك لما تسمعي كلام الله اذا بتحبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وان ربنا عمل استطاعته قال في سوره النساء والتي تخافون نشوزهن من النساء يعني فاعظوهن واجرهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فان ايه؟ فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني الطاعه واجبه وربنا في نفس سوره النساء يقول الرجال قوامون على النساء قوام الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالرجل له حق الطاعه له حق الطاعه يامر فالزوجه تطيع والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه النبي حسن صحيح يقول شوف عشان تعرف قد الطاعه فضلها قد ايه وعشان تعرفي قد ايه زوجك ده ها يقول لو كنت امرا احدا عليه السلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها شوف لو يعني لو قلنا لو امر لو يعني طبعا ده ما حصلش ما فيش سجود الا لله لكن بيقول يعني يعني لو كان في سجود لغير الله كان يبقى اولى به مين؟ الزوج ان تسجد المراه لزوجها شوف بقى شوف فضل الزوج هنا قد ايه وشوف مكانته ولما لا والمراه تعيش مع زوجها اكثر واكثر ما بتعيش مع امها ولا بس مش كده الا راح جوازها بس بتقول عندها كم سنه مثلا عاشت مع ماما مع ابيها ومع امي قد ايه؟ ها؟ والعمر كله بعد كده مع مع مين؟ معايا سبحانك يا رب علشان كده بنقول لك مش بلاش كلمه عشان خاطر العيال دي يا اختي لا اقول عشان خاطر الزوج لان طبعا بعدين بعد العيال هيتخرجوا ويتجوزوا وهيسيبوكم انتوا الاثنين هيبقوا برضه انتوا الاثنين ايه؟ مع بعض فدي الاساس هكذا هي الاحداث ولذلك عشان تشوف بقى شوف قد ايه فضل الزوج على نفسه وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم امر بان الزوجه وصيه زوجها يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايها امراه ايها امراه لا يا اختي كويس ايها امراه فاتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه ان شاء الله كنت يعني ان شاء الله كان وضعك ايه بالله هيكون اكثر من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله إذا دعا الرجل زوجته لحاجته يعني للمعاشرة الجنسية فلتأتيه اسمعوا تنفس حرف كان تعقيبها ايه فلتأتيه مباشرة وإن كانت على التنور التنور هو النار يعني يعني أصل زمان ما كانش عندهم متجدد ده من الكلورة والله سهل عليه يعني لو الراجل طلب مراته للفراش تجيله حتى لو كانت على النار كانت بتعمل بتطبخ والوضوء ولا ولا المتجدد اترك كل ده واستجيبي للزوج مفيش حاجه اسمها يعني دلوقتي خلاص لا انت مالك لا اله الا الله هو دلوقتي قال دلوقتي ما دلوقتي طاعه مطلقه ولو كانت على التنور والا والا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم حديث صحيح البخاري ومسلم يقول اذا دعا الرجل امراته إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه طلبها للمحل المعاشرة الجنسية فلم تأته فبات غضبان ما جاش فبات غضبان فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله تفضل الملائكة تلعن فيها لغاية الصباح طب اتق الله اتق الله يا أختي ده حق من حقوق الرجل أصل إيه؟ أصل هي المرأة مطلوبة ما هياش فريضة هي مطلوبة بس مطلوبة بقى يبقى مش بمزاجك يبقى مش بوقتك انت لا ده حقه هو لان في نساء يفرشوا بقى واحدة كده كانت تقول لي جماعة بتقول ايه قال انا زوجي لما بيطلبني بقول له لا اصل انا حاضر وانا مش حاضر فايه حكم الدين؟ يعني كده اهو كده اثنين منعتي من حقه ترجعي بعد كده تقول الرجاله عليهم زي ده وترجعي بعد كده تقولي ما هو انا عملت ايه؟ هو يعني خلاص لا اتقوا الله لان انت وخصوصا في ايامنا دي انت شايف اللي ماشيين والعياذ بالله اللي لابسه واللي ماشي تلبس كله ماشي اهو ودي ودي فتنه والعياذ بالله فتنه في حياتنا وبعدين الراجل ديك شايف في المواصلات في الشارع في الشغل في البلكونه فاتق الله في جوزك اتق الله في جوزك واملي عينه املي عينه يقول يقول هم مثلا يقول لك هتقضي طريق مش عارف لا يلوك لغيرك لا وانت هتقضي طريق ليه؟ لا خلي ريشه حلو وصلحي له ريشه الله يكرمك بس شوفي طلباته ايه شوفي طلباته ايه والامر ده من حقه من حقه كذلك الخروج زي ما قلت ما يكونش الا باذن الايه الذوق في الطاعه لكن في المعصيه لا انا معاكي بقى زوجك طلب منك تعملي معصيه برضه بالادب تقولي له اتق الله حرام مش انت واخد على كتاب الله وسنه رسول الله شوف الكلام الذوق ازاي مش مش انت متجوز على كتاب الله وسنه رسول الله ما كنت بروح هنا المأكول لا هي بس كلمتين كده يعني مش انت متجوز على كتاب رسول رسول الله اه طب الامر ده مش حرام لا لا لا ان شاء الله حرام عليه ها زي ايه مثلا يعني افرض زوج قال لمراته انا عايزك تتنمصي تعملي حوامك تقول لا مش هي ده بيقول لعن الله الناقصه والمتنمصه حديث البخاري ومسلم بس انا انا عايزك كده انا مبسوط كده ولا معلش تقول لا هو خلق ربنا كده ربنا خلق لي حواس ده وحرام انا عارف حواسي لحد انا ناقصها وفيك ملائكة عني في الآخرة وأخش جهنم طب أنت هترجع هتشيل الملائكة من جهنم؟ ها؟ مش مش ممكن لو الراجل والعياذ بالله أراد أن يأتي المرأة في الدبر فتح الشرج حرام لا لكن أراد المرأة أن يجمعها من قدام أو من الخلف أو يمين شمال ما لهاش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المرة اللي فاتت زي ما تفسير الآية نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا الآية من سورة البقرة اقبل يعني من الامام وادبر اي من الخلف واتق الحيضة والدهور ابعد عن الحيضة لما تكون حائض او فتحة الشرع حرام والعياذ بالله تقوم تبعد عن كده وقلنا لما تبقى حائض ممكن تعتذر يعني منطقة من السرة الى الركبة دي مش حرام عليك وما عدا ذلك ما فوق الركبة وما تحت السرة وما فوق السرة وما تحت الركبة ده بالنسبة للرجل في وقت الايه الحيض والنفاس مباح له لكن معصية لا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة واضح؟ يبقى بعد حسن المعاشرة إيه؟ الطاعة إلا إيه؟ إلا في المعصية ثلاثة من سلوك المسلمة الملتزمة مع زوجها التدين للزوج في حدود الشرع في حدود الشرع يعني تنمص لا تفلج لا تفلج هو فرض ما بين الاسنان تبرز ما بين الاسنان عشان تبقى كل سنه بسنتها قال يعني في فرق بين كل سنه وسنه اصل اللي كده المنظره كده تبقى ايه سنها صغير يقول لك ايش انها صغيره اللي بتعمل كده علاء صغير وهيلعنها سيدنا النبي والعياذ بالله لعن الله المتفلجات بالحق اهو المتفلجات اللي هو برضه ما بين الاسلام المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله فدي فيها لعنه والقانون مش ملعونه والعياذ بالله لا تحديد شعر الحاج الدق اللي هو الوشم لعن الله الواشمه والمستوشمه لكن في حاجه جميله جدا جدا ما اعرفش الاخوات بينسوها ليه الكحل والعز الكحل والريحة تحط كحل في عينيها هتبقى عينيها جميلة جدا تحط ريحة عطر للزوج اه مرة لا مرة لا كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت حدث العطر يعني فمرت بالقوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية والعياذ بالله فالزوجة ما تحطش ريحة بره في الشارع ولا تمشي مع جوزها يعني لما تكون انت ماشي مع مراتك ما تحطش انت ريحة ولا تحط للبنت الصغيرة او ابنك الصغير ريحة معاكم عشان برضه الريحة ما تبقاش ايه صفرة لكن تتزين الزوجين تزيني زي ما قلت لسه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة إذا نظر إليها بالرب عايزين الاخت كده تبقى ما شاء الله عليها بفتحة تبقى مالية عين جوزها كده ومشجعاها يبقى مش ممكن زوجها هيبص بره لا بالحلاوه ولا الحرام حتى هيبص ليه؟ ما الحمد لله رب العالمين علشان كده بقول للزوجه اي زوج عينه زاجت بره انت السبب انت السبب انت السبب ليه ما ملكيش عين زوجك ليه شوفي هو عايز ايه هي يعني اللي زوجك دي والعياذ بالله بطلها ولا والعياذ بالله فتنته ولا كفيها امشي هم؟ ايه يعني ها بس هي احسنت ولو بالحرام ده بالحرام والعياذ بالله لكن انت اعملي بالحلال بقى اعملي بالحلال ويدخل في التزين للزوج نفس شعر الابر وحلق العانه ده برضه من ضمن النظافه الداخليه للمراه بالنسبه لزوجها وطبعا زي ما قلنا الكحل والريحة والملابس في البيت البيت في البيت زي ما انت عايزة هذه احدث المضاد الامنية فصليها بس في البيت البيت محاسبة مضيقة مخنصة مش عارف ايه اللي جوزك وتقعري له بالكلام ده من ضمن الزينة برضه تقعري يعني ربنا لما قال فلا تخضعن بالقول اه ده للاجنبي للاجنبي لكن الزوجة تخضع لزوجها بالقول اه تتكلم مع زوجها بريحة وبنعومة وبميوعة وبدلال وبدلع مع زوجها ما هو ده زوجها في البيت لما طلعت انت عارف خمسة خمسة الصبح بيجيبوها بتقول غير كده بتقول له جوزها دايما ايه راجل انت أو مش عارف ايه اللي راجل انت مش عارف راجل انت في زوجه تقول له جوزها راجل انت او انت جدع هي جدع دي معلومه دي ولا مش فاهم المفروض الزوجه يبقى كلامها رقيق مع الزوج وطبعا زي ما بقول للزوجه تسرح لزوجها التسريحات الجميله ويا ريت الاخوات يعرفوا احدث التسريحات زي ما قلت قبل كده تسريحه احدث حاجه اللي كانت نازله دي تسريحه عرف الديك تسرح لجوزها عرف الديك وتسرح لجوزها جل حطام وتسرح لجوزها كنيش وتعمل لجوزها سد عالي آه، ممكن نديكوا هذا فرحات وتشوف جوزها طلب ايه طب افرض افرض زوجها قال لها انا عايزك تصبغي شعرك اصبغي اصبغي طب عايزك تقصي شعرك قصي هو يصبغلك او واحده بس ما تعمليش زي الراجل زينا كده لا يعني يبقى رأس معقول يعني وتعملي له كحكه وكبيره وبتاع فلما كده ولا تمام كده ده من ضمن الايه ده من ضمن السلوك الاخت الملتزمه مع ايه؟ مع زوجها، التزام مع ايه ده؟ ده ثلاثه يبقى حسن المعاشره وهم فيها سبعه وبعدين الطاعه وبعدين التزين للزوج. سلام ورحمه الله وبركاته. العاج يقول لك الاثر اكرام هذا وما حد يحتوج الالفه وموده ومحبه اصل الحاجات دي للاسف بتبقى بره بالحرام فهم يشوفوها بالحلال في البيوت. رابعا من ضمن سلوك المرأة المسلمة مع زوجها ايه؟ الاقتصاد والتدبير وعدم الإسراف والتبذير. ازاي؟ هو طبعا ربنا قال ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقالوا ايه ولا في سورة التي سورة الإسراء سورة الفرقان قالوا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك ايه؟ قواما فالمرأة المسلمة الأخت الملتزمة مع زوجها في البيت يا ريت والله يكون عندها اقتصاد اقتصاد يعني ايه وخصوصا انت عارف عهد الرخاء اللي احنا فيه ده يعني عهد الرخاء اللي احنا عايشينه ده يحتاج الحقيقه اقتصاد جامد جدا يحتاج من الزوجه ان الحاجه ان الاسم تترقع وتتوظف يعني مثلا حاجه لها كمان والكم ده تتقص تتعمل نص كم ده كويسه طب النص كم ده تتعمل كم يعني ما تتكلمش على طول كده خلاص يعني بتاخد بتاع كبير خالص وتقطع فيه حته كل ده يروح عشان ده لا تفرقها نازله مثلا عايزه تشتري حاجه مع زوجها يا ريت تشتري الارخص يعني حاجه 5 جنيه وهي هي ال 20 جنيه يعني يبقوا 5 جنيه يبقى كده الزوجه الله يكرمها ايه مقتصده عندها اقتصاد في البيت يبقى حتى الزوج يعيشها كده انما مش تنزل تخرب بيته ورايا يا احمد انت راجع مفلس وعايزه دي وهات دي ومش عارف ايه فلانه جابت ولا لا لا لا لا الزوجه المسلمه مش كده الزوجه المسلمه ما بتبص ملتزمه ما بتبصش لغيرها الله طب ما يمكن غير صاحب يجيب اكتر منك لكن حياتها مع جوزها مش كده يمكن ربنا حرمها من حاجه من حاجه ثانيه عطاها لك انت مش كده وهكذا فالزوجه المسلمه تدبر تدبر من ضمن التدبير كمان الم... بال- بال- مش ملابس بس الاكل يا اخوانا يعني ما تنزل تجيب او تعمل اكل يا ريت تعمل على الاكل بحيث ما ياخدش ويرمى في الزباله ما ياخدش ويرمى في الزباله وحتى لما تيجي تغرب يعني سبحان الله في اخوات ربنا يكرمهن يا رب لما يجوا ي- يغرفنا يروحوا تقول ايه بتغرف على الاكل واقل شويه كمان ها خلص اه عايزين اه عشان حط طيب شوف بس شوف بس الحط انما الحط الحط الحط وبعدين لا يقولوا ان فضل مننا هنعمل فيه ايه؟ هنرجعه الحله تاني ما ينفعش هيحمد ويضرب هتسيبه في طبق لما تيجي تاكل تاني تقول ايه ده فاكر منه يمكن ولا ولا غلط فيه ولا ولا عمل حاجه كده لا لا لا سيبه سيبه ترميه عشان كده لما تخليه محتفظ في الحله وتاخد على قد ما تاخد فهذا عارف خد تاني خد تاني جيب تاني لكن ما تحطش كله وبعد كده ايه يترمى ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه هنسأل عن المال عشان كده الزوجة عايزين الزوجة المدبرة النهارده والله حياتنا دي عايزة الزوجة المدبرة اللي ما شاء الله عليها كده تلاقي ماشية البيت وحتى دي بيريح الزوج لما يجي مثلا الشهر مسؤول شوية ولا حاجة تقول له ولا يهمك معلش إيه يعني يعني اللحمة خلاص مهما سواء كان لحمة ولا كان لحوم هو كله بينزل في كمية واحد الكلام جميل ازاي مش ملاقي الكلام لا يعني كلام كلام حلو كده انه بتهون عليه تعمل اثنين بينزلوا في نفس المكان وبتاع وتيجي وان شاء الله ربنا هيكرمنا شهر لا مالكش دعوه انا عبد في الشر واخوات اخر تمام كمان وكنت فيها كده ما شاء الله مدبره وعامله الحاجه كده حتى ربنا والله هيبارك فيها والله ربنا هيبارك في الحاجه وتلاقي ريحتها جميله وطعمها جميل وتكفي احلى من من اللحمه في حنفك واحلى من الكبده في حنفك طب ايه؟ بال- بالنفس الحلو على راي مثلا بقول لك فعلا الاكل ايه؟ نفس نفس تصور بقى لما يبقى نفس اخت مسلمه تتقي الله اخت مسلمه تتقي الله اخت مدبره اخت عندها قناعه سبحانك يا رب فاكر الاخت المسلمه الملتزمه ايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان زوجها خطير مفيش وما عندوش الا جلابيه واحده اللي كسوها هما الاثنين جلابيه واحده بالطلاق يعني يعني هو راح يصلي مع النبي عليه الصلاه ويرجع بدري على طول عشان هي ايه تاخد الجلابيه وتصلي بيها ده لا هيتصلي في اول الايه الوقت وبعد كده هدوم المقطعة في البيت ما ينفعش يصلوا بيها فاتفقت معاه تروح تصلي مع سيدنا النبي وترجع على طول عشان ما تضيعش عليها الصلاة فعلا ثلاث مرات يعملها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة النبي قال له لا تعالى بقى ما الذي حملك على ذلك؟ حكيت والله يا رسول الله الموضوع كذا كذا كذا ما عنديش المرات اللي القلبية دي اللي بصلي فيه تصلح للصلاة وما عدا ذلك أقول لكم أي حاجة في البيت بس ما ينفعش أصلي فيه يعني معناها راجل إيه؟ وقيل محتاج يفتح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الصحابة على طول كل الرمضان يجيب هدوم اللي جت فلوس الاخر الراجل بس رجع لمراته بايه؟ بسرعه يقول لها خدي طبعا هي بتستقبله وهو راجع بقى مش عارف انت كنت فين ولا ايه النظام لا تقول له يا عبد الله يرحمك الله ما الذي اخرك شوف الادب شوف بالله عليك يا عبد الله يرحمك الله ما الذي اخرك حكى لها والله حصل كذا كذا كذا كذا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى مش فرحانه بقى باللي جابه واللي عمله بالله عليك سأل معايا شويه في كلام المراه الصالحه رضي الله عنها وارضاها يا رب اجعل الاخوات زي يا رب تقول لزوجها ايه بعد ما حكى لها القصه تقول له يا عبد الله يرحمك الله او تشكو الله لرسول الله قل او تشكو الله لرسول الله انت بتشكي للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له ربنا خيرنا ومش معانا وما عندناش شوف المراه الصالحه مراه قنوع قنوع رضي الله عنها وارضاها آه، من ضمن برضه سلوك الاخت الملتزمه مع زوجها حكايه الاقتصاد في البيت ديت والقرارات بتاعتها تبقى على قد الحال حاجه مهمه جدا جدا اختيار الوقت المناسب للصلاه ها؟ يعني ما تجيش الزوجه مثلا وجوزها راجع عطشان وتعبان وبتاع وتقول له عايزين عايزين عايزين لا يا كده واحد انا عايزين وطبعا هراجع متضايق وارفض كمان ما تجيش بقى اثناء المعاشره الجنسيه وتطلب منه لا تعرف العلماء بيقولوا لا بيقول لا اثناء المعاشره الجنسيه بينك وبين مراتك اوعى تطلبي عشان ما يبقاش فيه قصدي لا هو بالله بقى خد هنا لا انما تختار الوقت المناسب وتلمح له وبعدين تدي فرصه يعني والله احنا محتاجين لكذا وكذا وكذا وكذا والله انا معاك معاك معاكش مش مشكله ولا يهمك ربنا يكرمنا الحمد لله ونقدر نصبر تاني يا سيدي كلام زي كده جميل يعتبر ايه تمهيد في اختيار آه، الوقت المناسب للايه؟ للطلب. خامسا ايها الاحباب حسن معامله اهل الزوج. دي برضه مهمه جدا. الاخت المسلمه تحسن معامله اهل زوجها لان زوجها ده من عيله من اسره متربي مع اخواته وله اب وله ام ومتربيين مع بعض صح واتحرم من وسطهم مره واحده مع زوجته في بيته لكن ما انفصلش عنهم فلما الزوجة تسيء معاملة الأم للزوج أو أخو الزوج طب ما ده هيأثر على الزوج يعني ازاي الواحد هيخلص مع مراته وهو عارف إنها واقعة مع أمه وطبعا انت عارف مفيش اعز من الام مثلا او بتكره اخوه انا طب ما ده اخويا اللي من امه وابوه اللي متربي معاه يبقى ده برضه مقابله قابلها له في معامله عملها له طب انت مالك وماله يستحق ولا يستحق انت ولا يصرف انت مالك ده اخو زوجك م- حبك لزوجك بينتقل لحبك لاهل زوجك لان اهل دول هم اللي عملوه بني ادم لان اهل زوجك هم اللي عملوه ايه بني ادم فقتل الرحم بالنسبه لاهل زوجك ولذلك ربنا يقول واتي ذا القربى حقه ذا القربى قرب الاسراف وعن فضلت النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا اليه احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ده برضه عايز حق اهو ده انا عايز اقول غير كده كمان معاك يا اخت الله يكرمك ده انت مش بتصل الرحم وبس ده انت بتربي اولادك على صله الرحم ها تجيب اولادك وتعلموهم صله الرحم مش تعلمين الناحيه خاله وخالته اللي هو اخوك واختك بس لا وتعلميه برضه عمك وعمتك عمك حبيبة فلان وعمتك اسمها فلانة وساكنين في الحتة الفلانية وتدي له خبر عنهم مش تبقى خاطفين النساء والعيال ولا تجيبوا ايه يطلع لهم ايه بقول له انا حذاري خلي بالك عمك عمل كده ده وعملت كده برضه يا حبيبي ها حتى لو اروح عندهم تبقى شوفهم بيعملوا ايه وتعالى قول لي لو واحد جاب سيرتي ولا انا ولا ايه وانت بتعلمه ولا يطلع على النمام والعياذ بالله ويطلع ورا ودني يبقى رايح هناك عمال يوصي ودنه وكده ظهره عمال يحفظ عشان يرجع يقول لمين؟ يقول لامه لا يا لا يا اختي اتقي الله عاملي اهل زوجك معامله طيبه طيب حتى لو ساءت المعامله بينك وبينهم عبال ما حد يطلعها ويخش يتوسط بينكم ما تمنعيش زوجك وما تمنعيش عيالك وتقطع الرحم سوره محمد ربنا يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تصيبوا بالارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع يعني قاطع رحم فاتقوا الله اهل جوزك حرام عليكي حرام عليكي ما تطلعيش عيال يكرهوهم لان دول برضه قرايبهم مهما كانوا انما تطلعي العيال على صله الرحم انت زعلانه مع حماتك ما تطلعهاش على ما حد يخش يصلح بينك وبينها العيال يروحوا ولما جوزك يقول لك العيال عشان يروحوا اتفضل ده بتقول له وتروح يخليهم يروحوا الناس تعتبر كده صح صور وكان ما هيبقى ميه مش ممكن واكيد العلاقات هترجع احسن من الاول بس ما تنسيش اسلامك اثناء فتره الزعل وتكرمي اهل جوزك كضيوف لما يجوا اهل جوزك اخوه جاي ده كرم الضيافه لان انت اصلا اصلا كريمه مع الضيوف كلهم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فالمراه المسلمه تكرم الضيف جه واحد لزوجك بس مهمتك فكري هتقدمين وايه بسرعه بسرعه دماغك اشتغل مش لو راجل قاعد ساعتين ثلاثه وينزل ما ياخدش اكرام انت ده اكرام ده واجب ده فرض طب من باب اولى اذا كان مع الجليل امال يبقى مع اهل الزوج ده مع اهل الزوج بقى من باب اولى من باب اولى وهكذا سادسا ودي مهمه جدا برضه تاخد بالك منها يا اخت الله يكرمك المسارعه في في حل المشاكل وعدم رفع الصوت اثناء الحل ثلاثة في نفس الحتة دي برضه وعدم ترك المنزل يعني ايه؟ أولا في مشكلة بينك وبين زوجك احنا مش ملايكة احنا بشر بشر ممكن تحصل مشاكل بين الراجل وبين مراته اه ما احنا بشر لكن بنحلها بالإسلام الإسلام هو الايه؟ هو الحل اه بنحلها بالإسلام لأن احنا واخدين زوجاتنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تحصل مشكلة حلها من كتاب الله وسنة رسول الله ففي مشكلة بين الزوج وبين زوجته هنا بقى الزوجة بقى الزوجة اللي تبدأ بالصلح اصل الراجل فينا بيعز عليه مش معقول هو اللي هيروح يصلحها ويبدأ بالصلح حتى لو كان غلطان فانت اعمل حسابك انت انت اعمل حسابك واعرفي طباع زوجك طباع زوجك من النوع اللي ايه لما بيزعل بيشيل ولو شال وصلحتيه بينسى ولا ايه نظامه من النوع اللي قلبه اسود ولا قلبه ابيض يجعجع بسرعه وينسى بسرعه ولا من النوع اللي بيركن وبيدكن كل واحده تعرف طباع زوجها ايه عشان تعامله بيها لكن تبدأي انت بالصلح حتى لو هو غلطان ليه هتحسب لك عنده بعد كده لما هصور بقى وهو هيحسب لك فيكم والله انا عندي واحده اللي ما شاء الله عليها صور على انا غلطان وهي والله دي صالح وكذا وكذا وكذا على فكره والله ده العز اكتر اصل الشيطان بيلعب بدماغك هيقول لا ليه هو كمان اللي غلطان وانت صالحين وانا صالحين وانا صالحين مش دي واقول لك ما تحضرنيش العشاء كمان عشان مش عارف يعمل ايه قوم يا ناس. طب وبعدين هم المشكله بتزيد كده ها؟ هيجي ينام الليل وبعدين الشباب هيلعب دماغه وهيلعب دماغه وهيفكرك في اسوء ايام عمرك معاه والله اسوء ايام عمرك ويفضل هو يجري طول الليل ويشرب ويشرب ويتخبط وبعدين يقوم تاني يوم كده اه ما انا هتمرد ماليش هتغدى هنا وماليش هجيب وماليش هعمل وهي طب والله اه إيه، طب وبعدين الله لازم يكون في حل عشان كده بقول لك يا اختي لله اسمعي كلام حضرتك كويس اوعي على الله حذاري يخش عليك الليل الا لما تكوني فرحان ما تخلوش ينام صحيح مش هتنام تعالى هنا لازم نشوف مشكلتي دي تحل ازاي انا ازاي ما اقدرش انام قلبي في حاجه كده يفرض ما يقومناش الصبح يفرض حصل حاجه يبقى اخر حالتنا كده برضه يهديك يهديك وبعدين برضه كلمتين بقى دول وبتاع هو هيقوم ان شاء الله صدقني والله هيقوم هيقوم ياخد ودي معاك كده طبعا هيشد بقى اصل انت كده كده بقى اوعى بقى شوف اوعى تعلي صوتك اهو في بقى اخوه يتكلموا يقول لك المشكله كانت قد كده فعلو الرفعه خلتني جبرتها عنك وانا بقى سامع الذكر مش عارف من ايه؟ من علو الصوت، ربنا يكون واخد من صوتك، اللي انكر اصوات الى صوته اه مش عارفين يقولها، يبقى كل واحد يتقي الله ويتخطب من صوتها. لان في فوق يسمعه، وانت صوتك اصلا رفيع، فتصور بقى صوت رفيع ومهم، هيخطب الحصان، هينصر فبالراحه يا الله يكرمك بالراحه ويا ريت انا بقول هو تجيب وانا وقلم وانت تجيب وانا وقلم وتقعدوا مع بعض مين اللي هيتكلم الاول عشان ما نقطعش بعض والكلام ده يقعد كده ها ها ها طب انت كنت تقصد كذا انت كنت تقصد كذا طب انا اقصد كذا انا ما كنتش واخد بالي اصل الموضوع كذا اصل كذا ان شاء الله باذن الله هتتحل المشكله بالراحه وتعالي على نفسك شويه يا اخت الله يكرمك يعني احسن اليك زوجك كام سنه على اخر عمرك يعني خلاص غلطه الغلطه دي يعني تمسح اللي فات كله مش معقول المشكله الثالثه برضه في الحته دي اوعي على الله حذاري تسيب البيت وتمشي مفيش حاجه اسمها تسيب البيت وتمشي تسيب البيت وتمشي ده ايه؟ ده مملكتك ده بيتك أما ربنا في سورة الطلاق يقول يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إنما تيجي واحدة كل مشكلة مع جوزها والله العظيم ما أنا عهدها والله إذا تبارك البيت وماشية هي يا أختي الكلام ده ليه ولا إيه؟ قاعدة في الكلام ده أنت كل شوية ماشية ماشية هو إيه اللي هتروحي فين؟ أبوك مش فاضي ان كان عايش اخوك مش راضي لك والابلك على عنده ومش هيبالك اثنين بيتك اولى بيك بيتك اولى بيك وعيالك اولى بيك بس لما منظرك وحش قوي بقى وانت راجعه يعني انت اللي طلعت وانت راجعه هو يقول لك والله ما اروح عليك لما تضرب الايه اللي هيروحوا بقى معلش وتعالى والله انت بقى انت منظرك ايه انت اللي رحتي وانت اللي جيتي طب وكان عليك ده ايه وفي نفس الوقت ما تقوليش لا والله ما انا ماشي انا قاعد على قلبك انا قاعدانك اهو لا يا اختي مش كده برضه لا عمرك ما تفكرت في حكايه الاكتير الفكري ابدا كان لانه ونفسك لانه بيتك اخيرا سابعا مع آه الزوج سلوك الاخت الملتزمه مع زوجها مهمه جدا برضه دي عدم الحداد الا بالحداد الشرعي يعني ارتداء الحداد الشرعي فقط عدم المغالاة في الحداد يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم لا يحل لم... لا يحل بحرام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أكثر من ثلاث أيام لا إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة يبقى أبوك أخوك وأمك خالك عمتك ابنك أيا كان أكثر من ثلاث أيام لبس أسود لا أكثر من ثلاث أيام لا ثلاث أيام بس تلبسي أسود وما تحطيش كحل ولا عرق بعد كده تتزيني للزوج تتدرياني حقه عليكي هتفضلي وكل واحده بقى هيموت ابوها ولا هيموت ابوها ولا عمتها ولا خالتها ولا ابنها هتفضل قاعدانها سنه وترى شيك سنه وترجع تقول للرجاله مش عارف ايه انت اللي غلطانه بعد ثلاث ايام على طول حق الزوج حق انا عارف ان الحب في قلبك طبعا ومش هروح ماشي مالناش دعوه لكن حق الزوج ايه؟ انك تتديني قدامه بعد ثلاث ايام خلاص مش لبس على طول اسود اسود واسود واسود ايه ده؟ ايه ده؟ الاسلام التزام التزام ربنا يقول ما اتاكم الرسول فخذوه سوره الحشر وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول في كتب النساء يا الذين امنوا اطيعوا الله تبعوا كتابه واطيعوا الرسول تبعوا سنته واولي الامر منكم يعلمكم يا ايها الذين امنوا فتسمعي كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما تلبسيش الحجاب اكثر من ثلاث ايام ثلاث ايام فقط وطبعا الحج ده اربع شهور وعشر ايام ولو ما كتير مش كلامنا ايه مش هيطبق في الحاله دي لكن اي حاجه ثانيه هكذا ايها الاحباب ده سلوك الاخت الملتزمه مع زوجها حسن بوصيه جميله جدا جدا من واحده اسمها امراه عوف الشيباني بتوصف ابنها في ليله الزفاف بتاع بقى رايحه لعريسها بتبقى بقى بيت عليها فبتوصيها بقى شوف بالله عليك بتقول لها ايه مش بقى بتوصيها كما بيوصوا بقى وأصبت تارك يعيش لغيرك ودايما تخليه كلب ودايما تجيله بجناب ودايما مش عارف ايه لا شوف بقى القصية كده بتقول لها ايه بتقول لها اي بنية انك قد فارقت بيتك البيت الذي فيه آه الذي فيه خرجت الذي منه خرجت اللي هو بيتك يعني انك فارقت بيتك الذي الذي منه خرجت واترك الذي فيه خرجت يعني اتربيت فيه يعني الى وقر اللي هو بيت زوجك يعني لم تأل فيه وقرين لم تأل فيه برضه اللي هو بيتك يعني العطائية الى وقر لم تأل فيه وقرين لم تعرفيه زوجك فكوني له أمة يكن لك عبدا هيحبك جدا جدا يعني واحفظي له عشرة قصار شوف بقى العشرة اللي دول يكن لك ذخرى نمرة واحد أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة أما الثالثة والرابعة فالتعاهد لموقع عينيه يعني إيه؟ تخلي بالك دايما لما ابص عليك يلاقيك دايما دايما جميلة فالتعاهد لموقع عينيه والتفقد لموضع أنفه فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح وبتوصف لها بقى بتقول لها والكحل أحسن الحسن الموصوف الكحل والماء والصابون أطيب الطيب المنقول وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه دايما تعرفي معاه هو راجع عشان تعملي الاكل وتحضريه ولما يكون نايم دايما تحافظي على هدوء البيت ليه؟ فإن حرارة الجوع ملهمة وتمغيص النوم مكروه لو واحد يقوم لا السومه دي شابت أي مثال عشان تعبانة وأما السابعة والثامنة فالعناية ببيته وماله والرعاية لنفسه وعياله وملاك الامر في المال حسن التدبير تبقى المرأة مدبرة زي ما قلنا اما التاسعة والعاشرة اي حاجة فلا تف- فلا تعصين له امره ولا تفشين له سرا ليه؟ فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره شفت ازاي؟ ثم صلي مع ذلك الفرح إذا كان فرحا لما يبقى زعلان ما تجيش أنت فرحانة والاكتئاب عنده ما تجيش متضايقة عنده إذا كان فرحا لما يبقى فرحان ما تجيش أنت من فرح مكتئب فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التكثير وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما هتعظميه أصلا هتنفرج وأشد ما تكونين له مرافقة أطول ما يكون لك مرافقة كل ما لما تبقى رفيقة معاه عشرتك معاه إيه؟ هتطول وبعدين بتقول لها ولن تصلي إلى ذلك حتى توصلي رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما احببت او كرهت زي ما قلت في الاول انها تعرف طباع زوجها عشان تمشي على طباع زوجها لان الراجل ما بيمشيش على طباع زوجته لا هي اللي بتمشي فتعرف ايه اللي بيحبه وايه اللي بيكرهه وبعدين بتقول لها والله يسمع لك الخير يسمع لك الخير واستودعتك الله هكذا ايها الاحباب نسال الله عز وجل ان يجعل الاخوات المسلمات خالدات حافظات للغيب بما حفظ الله وأن يجعل البيوت بيوتا مسلمة طيبة تقوم على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يبارك في هذه الحياة الزوجية وأن يديمها في الدنيا وفي الآخرة لأنه كما قلنا تلحق الزوجة المسلمة بزوجها في جنات الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته